السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والصلاة الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم تكلمنا عن قصة سلمان وقلنا أنه هو عدى ببعض التضحيات والترك لأجل الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا مما ترك فهو تيقن وعلم من خلال المواقف اللي هو خدها أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم لما أعطاه التمر في البداية فلم يأكل لما كان ده صدقة ثم أعطاه التمر هدية فأكل صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك اطلع على خاتم النبوة وتيقن لديه أن هذا نبي فكده كل أماله وكل أحلامه وكل مشاعره اتحققت كان هو بيبحث عنه بقاله سنوات وكان نفسه أن هو يصل إليه وقد وصل وهذا وصول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وصول عند الحوض مثله أنك تصل وترى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا فرتكم عند الحوض وفي رواية قال لا تسودوا وجهي لا تسودوا وجهي يعني عارف عم والدك يقول لك ما تسودش وشي في ضيوف جايين النهاردة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم لا تسودوا وجهي خلي ديت شعار عندك انك وانت في الطريق في حياتك دايما الشعار ده لا أريد أن أسود وجه رسول الله مهما تكاسلت خلي الشعار ده يقومك مهما وقعت خلي الشعار ده يقومك كل ما تستحضر هذا الأمر إن شاء الله أن يطلع الله على قلبك فيجد في قلبك هذا الهم كان مهموما أن يبيض وجه نبينا صلى الله عليه وسلم ده معنى لوحده يخليك دايما مركز في اخرتك ومركز كل عما تقع ولا كل عما تضعف انك تستعيد تاني بحول الله وقوته اللياقة الإيمانية مرة أخرى فسلمان الفارسي وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة والنبي قال لسلمان احكيها حكاها لسه في حاجة حاجز عند سلمان وهو الرق ان هو عبد والعبد ده حاجة صعبة قوي العبد ده يعني حد حاجة بي بيباع ويشترى وده لغاية 110 سنة كان موجود لسه كان موجود رسمي فانتفت الرسمية وبقيت ايه الامور ودية كده وفي الخفاء ما زال العبودية موجودة كل شوية يمكن اخو امير بريطانيا لسه ممسوك في قضية من حوالي اقل من سنة كده ان هو بيتاجر في العبيد وعنده ايه ناس بيباعوا ويشتروا والكلام ده فده لسه موجود المهم الموضوع ده صعب قوي لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انت لن تستطيع ان تعطي والدك فاتورة البر مستحيل الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقول لوالدك كده استبينا اللي كان ليك خدته انك تجد اباك عبدا ثم تسعى وتطلقه بس دي الحاجة الوحيدة اللي خلاص كده كل واحد ايه يرد اللي عليه ما تفكرش عشان هي مش موجوده ربنا يحفظ ايه ابانا ويرحم الاموات منهم هو قال له يا رسول الله انا عندي مشكله ان انا عبد وبعدين ده ايه ده غني ابن غني ومترف ابن مترف طول عمره كان سيد لكن كل ده يتداس عليه طالما هو عاوز ايه يصل لله سبحانه وتعالى وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم اداله حل فكان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يسعى ويعيش مشاكل الناس صلى الله عليه وسلم سهل انك تعلم الناس لكن القوة الحقيقية ان تمشي بين الناس وتعلمهم انك تكون وسط الناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في فرصة هنحكي موقف يشتبه برضه مع تواجد النبي في تفاصيل سلمان رضي الله عنه فقال النبي لسلمان كاتب يا سلمان يعني روح قول لليهودي تعالى نعمل عقد العقد ده لو انا حققته تطلقني دي المكاتبة تروح تقول له أنا هديك مثلا ألف إيه؟ درهم نظير لو أنا جمعت الألف درهم ده يا سيدي يبقى أنا حر دي اسمه إيه المكاتبة فقال له النبي كاتب فراح يكاتب مين اليهود يهود هيكاتبه شوف بقى يقول له إيه فقال اليهودي لسلمان أبى فسلمان ده إنه إيه يحاوره ويضغط عليه فقا- فوافق على كام 300 نخلة 300 نخلة يعمل فيهم ايه يجيبهم ويغرسهم ويحييها يبقى انه يراعيها لغاية ما تثبت يهودي فايه انت يعني يكفي اما تيجي تشتم واحد يقول لك إيه؟ ده يهودي ده فلك بقى تخيل ده كان سيد هذا الانسان الصحابي فقال له 300 نخل عارف بقى الكفار لما قالوا ن- ولن نؤمن لرقيك قال له ايه برضه وبرضه مش هتطلع و40 اقيه ذهب احسب بقى معايا كده الاقيه قول 30 جرام ذهب عيار 24 بما انك ايه ناوي تشوف رؤيه شرعيه الجرام بكام دلوقتي ما بتشوفش بيقول لك 2000 جنيه طيب يبقى ال 30 جرام بكام ب 60 صح وهو الراجل طالب كام 40 أقية قلنا الأقية في حدود هي 28 وكسر قول 30 خلاص يبقى 40 في 30 كام 40 في 60 كام ده الرقم اللي كان طالبه يهودي فكان طالب 300 نخلة و40 أقية ذهب وبرضه فيها ملمح ان هو عارف سلمان واضح ان هو جودة وخامة مختلفة وهنشوفه في موقفين ثلاثة كده ده دماغ قد الجامع اللي احنا قاعدين فيه دي ودي من بركات يا جماعة الإسلام الإسلام مش بيديك تزكية بس لا بيديك نباهة ليه؟ لأنك في الآخر خالص الاتزان النفسي والتفكير منهجية التفكير والاتزان النفسي دي دي حاجة داخلية المصنع بتاعها عما يكون من الخ- من عند الخالق بتفرق بتفرق كتير فعشان كده لن تجد انسان على الدين الصح الا وتلاقيه نفسيا صح موفق حكيم هتلاقي حاجات كتير جدا عنده بس اهم حاجه يكون على الدين الصح مش التدين اللي انت شايفه لان مش كل واحد ظاهرا متدين يبقى على الدين صح فراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكانه يحمل ايه همه قال له يا رسول الله قال لي كذا قال استعن بالله وقال للصحابه ان هم يساعدوه فسلمان بيقول ايه فظل كل واحد من اصحاب رسول الله ياتي معي وياتي بنخله كل واحد اللي يجيب نخله واللي يجيب اتنين يساعد اخوه يا جماعه فكره انك تسعى في حاجه اخيك شوف انت معتكف اهو صح لو والدتك احتاجتك مش هقول لك اخوك بقى وقالت لك انا محتاجاك ضروري تيجي معايا توديني مشوار كذا وانا مش لاقي حد يا امي ولا اعتكاف وبتاع ومش عارف ده ده شكلها الليله ده الشيخ النهارده كان ملعلع في الانعام والله انا هقدر مش هقدر اطلع بالله عليك وبتاع قالت لك لازم تطلع ويا ابني انا هف- اخليك في حاجتي يا ابني الله يعزك وبتاع تعمل ايه شفت الصعوبه دي لو بتعبد ربنا وتريد ما يريد الله هتلاقي الموضوع سلس سهل ليه؟ لأن القصة كلها كل الهيلمان اللي احنا فيه ده مستحب وإن نسمع كلامها ايه؟ واجب وانت بقى يا حاجة اللي فوق الله يكرمك مش تستغل الكلام ده مش كل شوية رن يلا اطلع للواجب لا هذا سيف أعطاه الله لك حتى تستعمليه في موضعه مش تمسكه بقى سيف البر وكل شوية على رؤوس العيال ماشي عشان بقى هو يقولك امتى اكبر ويبقى عندي عيال ويطلع ليه البر بقى ويقول له تعالى بقى ده انا كنت اخ وفاهم فنسال الله العفو والعافيه فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف بس انا قلت ليه الموضوع ده عشان نقول لك ايه قال لان امشي في حاجه اخي اخويا عاوزني في حاجه خير لي من ان اعتكف في مسجدي هذا اللي هو مسجد ابو احمد صح مسجد ايه النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي بتروحوا بخمسين ألف ده دي رواية ضعيفة فعشان انت النهاردة تبقى في مسجد النبي معتكف ايه عشر ايام لا شهر يجي واحد كده يكون مزنوق وعنده كرب وعنده حاجة فيها كسر تطلع تقضيها وترجع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ده أفضل عندي من إيه؟ من دي أه إيه اللي أفضل عندك ده موضوع تاني لكن هو عند محمد ده أفضل صلى الله عليه وسلم وفي الآخر خالص يا جماعة الصادق بيوفق بيرزق إيه؟ الاثنين يعني فجه الصحابي كل واحد يجيب نخلة وده يجيب اثنين وده يجيب كذا وكده والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ افحر وهيئ المكان ولا تفعل شيء حتى آتي وأضع أنا النخل بيدي وأبرك عليها يدعي بالبركة يعني لو أنت فاضي يا رسول الله ده في مول ده ده النبي صلى الله عليه وسلم لسه جاي صح لسه جايين بقى وبتاع والمهاجرين وفي ابن سلول مش عاجبه الوضع واليهود وبني قريظة والدنيا ولسه هنبني الجامع وابو بكر هيقعد عند مين ومين اللي هيقبل مش عارف مين وهنأخي ازاي بين النق موضوع كبير بس ما فيش مشكلة اللي احنا ايه نقف مع سمع مهما كنت مشغول لن تكون مشغولا اكثر من ايه من النبي صلى الله عليه وسلم بس هو في حاجة بقى ان هم ما كانوش بيستغلوا النبي لان واحد بقى يقول لك بس احنا العشرة بقى انا في المنصورة وانا في دمياط وانا في المحلة وانا في السويس بندعوك يوم الجمعة الجاية تحضر كتاب كتابنا انت كده بت ايه انت فاهم النص غلط فسلمان النبي قال له كده فجمع 300 نخلة وفحر لهم ال 300 ايه مكان ووضعهما العدنان بيده صلى الله عليه وسلم ودعا المزرعة دي إلى اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها اسمها مزرعة سلمان الفارسي موجود في المدينة خلاص موجودة بتشوفها كده على اليوتيوب بتشوف المزرعة بالنخل بتاعها الله أكبر فعشان تعرف الأثر الممتد للناس التقيلة دي والكبيرة دي ولازم تبقى عارف إن هو ده إنك اللي تنافس فيه وفي ذلك فليتنافس وفي ذلك اللي يودي للجنة فليه يتنافس يعني انت عارف وانت بتجري كده حوالين المسجد ولا بتجري حوالين الاستاد انت بتجري لوحدك لكن استشعر لو في مسابقه ايه اللي بيحصل بتجروا كلكم صح ده يعني يقال ان الصف الاول والثاني عليه مقتله مقتله خلاص وفي ناس بعت ورث فيها دي ربنا يهدي الجميع في ناس بتتعبد الى الله سبحانه وتعالى الليله مش مقبوله انا لدرجه في يوم من الايام فكرت كده ان انا اعمل حركه يعني قلت بس ايه يعني هتبقى حركه ايه اطفال صغيره اللي انا اخد المايك وارجع ورا الصف الاول وانا كامام واستقيم واستووا وخلي الصف الاول كله يرجع بس مش هيكون ده من ايه يعني امزح يعني بس إيه؟ بس فعلا موضوع الصف الاول والكلام ده الملائكه يا جماعه مش بتعدي بكاميرا او سايبه كاميرا فبتحسبها بالايه شوف كده حد يجيب الايه الشيت كده وبتاع فيجيبوا اه محمد واحمد وعبد الله وبتاع طب وخالد ده ده كان جاي بدري وبتاع والكلام ده بس هو انشغل ولا دخل اتوضى ولا بتاع والمكان اتاخد منه انا ملناش فيه الكاميرا بتقول ايه لا يا جماعه هي مش بصمه عليم بذات الصدور ممكن تصلي في الشارع وثوابك اعلى من الامام بقى فتعاملوا مع الرب ما تنشغلوش بنظرات العبد هترتاح خالص من المزاحمه دي ففكرة انك تنافس هؤلاء دي فكرة تريحك جدا عم احنا يبقى في منافسة بقى في حوالين الاستاد بيبقى عشرة بيجروا الش... العشرة هم بيجروا بيبقى شعورهم ايه ده عاوز يسبق ده صح عاوز يسبقوا يسبقوا فين في الطاعة بدون ما يزقوا بعض يعني النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد كده فسمع حد بيقرأ قرآن صوته جميل قوي فهو بيسمعه فقال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه كما يقرأ ابن مسعود ثم هو ابن مسعود إيه؟ بعد ما صلى بيرفع ايده كده فالنبي يقول له سل تعطى يعني ادعي وتاخد فمين اللي كان مع النبي الشمس والقمر الذين لا يفارقون النبي عمر وابو بكر رضي الله عنه فعمر راح لابو بكر لعمر بن مسعود على الفجر اول ما دخل الفجر قال له ايه تعالى انا عاوز اقول لك على حاجه بشرى قال له ايه قال له أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له سبقك أبو بكر قال له أبو بكر يا أم أبو بكر أنت أنت متخيل إن أبو بكر يسبق بس شوف التنافس ده عمر في دماغه إيه إن هو يسبق بس مش يسبق إن هو إيه يزق أبو بكر قال أبو بكر الله يكرمك إحنا كنا عاوزين حد يحلب لنا من الناقة الحلوب دي الله يكرمك اللي في آخر ضايعة إيه جنوب المدينة روح اعمل لي المشوار ده لا تسابق بدون ايه؟ كتف قانوني لان بعض الناس يقول لك المسابقه بس يعمل ايه بقى يزق لا كان الدكتور حازم شومان مره حكى رؤيه بيقول لي كان في حد شاف رؤيه كده وان هو يوم القيامه والناس عند الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم موجود و- والناس بقى قريبين من النبي وفي اخ قاعد عمال يزق ففي واحد من التابعين بص له كده قال له مش بالزق انت كنت في مصر بتزق بس هنا لا فهي مش بالزق هتعدي اما تعيش كده بقلبك هترتاح طول ما انت يا جماعه قلبك ده باصص فوق والله ما هتنشغل مش هتنشغل بقى ايا كان موضع موضعك وضعك فين خلاص هذا موضع يحبه الله سبحانه وتعالى لعل سبحانه وتعالى الرحمة هتنزل في المكان ده ليك انت يمكن لو جيت في الصف الاول ولا التاني يمكن الرحمة مش بتاعتك مش هنا تبقى في مكان تاني ففكرة التنافس دي مريحة جدا وتخليك دايما عينك يعني ليه ليه الائمه يصلوا ياخدوا كل الاجور دي وانت قاعد خلاص هننافسهم لا احفظ كتاب الله ليه هو حافظ كده ربنا يثبتهم ويحفظهم واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك ويصرف عنهم الحساد والاشرار لقيت البركه كده قليله فايه ندعي فايه اللي يخليك انت تبقى شايف ان في واحد الحمد لله حافظ كتاب الله انت ليه ما تحفظش ليه ما بتغيرش ليه ما بتنافسش الخلق ده ليه مش شاغلك عشان وفي ذلك ليتعكسك بدل وفي ذلك في الجنة بقت في الأرض عشان كده التنافس شديد تحت لكن التنافس هناك لا وعمر حاطط الموضوع ده في دماغه مش بيسيبه في يوم النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا وقول النبي دعا بالنفقة في يوم كان من أفضل الأيام عندي طب ده بيبقى اختبار لينا احنا صح؟ يعني انت استشعر كده احنا يا جماعه مزنوقين في السحور او مزنوقين في الافطار وكنا بنقول يا جماعه باقي ثلاث ايام عاوزين نفطر الناس وانت معاك فلوس وربنا رزقك لسه ايه من نهايه بقى مكافاه ولا اي حاجه كده ولا بتاع تعمل تقول ايه فرصه هو عمر شايفها كده مفيش ثلاث ايام ولا حاجه يعني عشان مش تمسكوا فيها عمر شايف الموضوع كده انا اليوم اسبق ابا بكر موضوع السبق ده شغلني انا مش هخليه آه، حد يسبقني فجاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بقى جايب نص ماله وهو حاسس ان دي الفرصة الوحيدة هيعدي فابو بكر اتى بماله كله ولذلك العلماء يقولوا ان دي ما يعملهاش الا حد زي ابو بكر اللي دخل الغار اللي هو خد اليقين خلاص فعمر رد وت- وح- وحسم الامر بينه وبين نفسه قال ايه بقى قال والله لا أسبق- أسابقه أبدا ده كده أشوف حد تاني السكة دي مش جايبة ابن تيمية كان ليه نظرة في الموضوع ده قال سبق أبو بكر لأنه كان لا ينافس إلا نفسه وأما عمر لم يسبق أبو بكر لأنه كان مشغولا بمسابقة أبو بكر أصل هو هو مش أبو بكر مش شايف حد أصل هو كان معاه النبي فيعني الانبياء وبعدين ابو بكر وبعدين الناس فهو في منزله بين المنزلتين كده فالتسابق ده حتى حديث المشهور من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا من اصبح منكم اليوم ايه قد شهد جنازه فعمر رد قال له ايه قال يا رسول الله ده احنا لسه صاحيين فابو بكر قال له انا كان فلان من الاعراب مات وكانوا بيدفنوه احنا مش عارف قال من اصبح منكم اليوم قد تصدق على مسكين فابو بكر قال له يا رسول عمر قال له يا رسول الله يعني احنا لسه هنزور مسكين لسه الصبح وابو بكر يقول انا وابو بكر يقول انا انت تستشعر وان عمر بقى قاعد نص كده انا انا انا انا خلاص هو ده الصدق فشعورك وفي ذلك فليتنافس انك لازم تنافس زي سلمان عثمان برضه ليه وقفه موجود فبنى النبي صلى الله عليه وسلم حفر لسلمان الخ- النخل ده بس كده لا بقت ذهب فهو قال له يا رسول الله باقي لي الذهب والذهب ده ده مبلغ هنجيب احنا الرقم ده منين 120 جرام ف 120 جرام ايه 1230 قلنا 30 في 40 صح يعني 1000 وايه و200 يعني حاجه كده زي الايه مهر زوجتك يعني قول قول- قول ممكن ان شاء الله فعلا في الجنه هو هيدفع في الجنه برضه ف 1200 جرام هجيبهم منين؟ فراجل أتى من الغنائم ببيضة ذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين إيه؟ الفتى الفارسي وده لفظ يقول لك ان هو كان سنه ايه لسه صغير لسه شباب شوف العلقه دي كلها والنبي بيقول ايه اين الفتى الفارسي فقال له اين الفتى الفارسي فأتي به فقال له خذ أدي عنك قال يا رسول الله وما تغني هذه ده, ده كيلو وإيه وربع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذها وسيؤدي الله عنك فأخذها فالراجل وزن لقاها وعدى وصار حرا من يومها أخذه النبي وأخاه بمين ها عمار أبو الدرداء أخاه مع مين أبو الدرداء أبو الدرداء كان عابد إيه سخن بيصوم يوميا ويقوي شفت اللي احنا شفناه النهارده في الصلاه هو يوميا كده كان بيراجع ربع القران ويصلي بيه بالليل قريب منك كده ماشي فكان ربع القران بيصلي بيه يوميا بالليل فهو في يوم من الايام سلمان بقى الحياه دعكته زي ما بيقولوا فاكتسب خبره عاليه قوي واتزان ودي يا جماعه اللي بيكون ليه اكتر من خبره بيبقى فارق كتير جدا في النضج اللي بيبقى مقفول عليه في مكان واحد بيطلع ايه هش ودي برضو حاجة للاباء والامهات كل عما هتقفل قوي كل عما هتتحاسب على الفاتورة ودي قدام النجاح انك تربي ابنك انه مش يحتاجك ده افضل شيء ابنك محتاجه منك الا يحتاجك انك تأهله للحياة مش تأهله ده انه قاعد في البيت دي ازاي بقى ده توفيق لله ده سهل بقى انت استعين بالله وهات بس المهم انك تبقى في ذهنك المعنى ده فسلمان عشان لف خبراته عالية واتزانه عالي ففي يوم من الايام شاف زوجة ابو الدرداء حاجة ايه مش مهتمة خالص والدنيا صعبة خالص فعرف ان ابو الدرداء ايه مش مركز فهو كان قاعد معاه فجاء ابو في البداية ابو الدرداء ايه مقدم له الطعام وهو ضيفه وفي النهار فقال ايه سلمان كل قال لا اني صائم قال لن اكل حتى تاكل معي فبيضغط عليه فاضطر ياكل جينا بالليل عاوزين نقيم الليل فجه يقيم الليل قال له نم فطبعا استحى فنام وبعدين شويه ما هو برضه اللي واخد على القيام قاعده ماضيه تقرص خلاص فبرضه مش قادر فراح قايم كده بعد شويه تلت الليل قايم قال له ايه قال له نم هو عاوز يربيه عملي جه في التلت الاخير قال له ايه قم سلمان صلى الفجر هو بدرداء وبالدرداء على النبي على طول انت جايب لي بقى اخ هيضيع لي الدنيا هيضيع لي اخرتي سلمان هو واضح من فارس انت بقى بتاع كنت جاي من عند النار وانتوا شكلكم مالكوش في القيام ولا الصيام لا فقال له ايه فلما حكى له هو سلمان في البدايه قال له ايه ان لعينك عليك حق وان لجسدك عليك حق وان لاهلك عليك حق وان لربك عليك حق فاعط كل ذي حق حقه فابو الدرداء رايح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه شوف هيقول لي ايه فقال النبي عويمر سلمان افقه منك سلمان صح فشوف الاتزان ويحتاج النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم في الخندق اليوم في غزوة الاحزاب الاحزاب بقى الكفار حصروا المدينة طب هنعمل ايه في موضوع بقى صعب جدا فيجي سلمان يبتكر الفكرة يقول له يا رسول الله احنا كنا اذا اتحصرنا في فارس خندقنا نعمل خندق كده ويفحروا بقى 3 متر 4 متر في عمق 3 متر الكلام ده في امتى في 4 ايام في حوالي 12 كيلو تخيل بقى ايه الصحابه تقريبا عددهم كان قد اللي في المسجد والناس اللي بره شوف بقى انت هتفحر 12 كيلو 3 متر هو 4 متر في عمق 4 3 عشان كده قالوا ان الحفر ده احد المعجزات ان هي تتفحر كده فعملوا الخندق ده حوالين المدينه كان مين اللي صاحب الفكره سلمان الفارسي ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويموت أبو بكر ويجي سلمان بعد كده يقدر الله عليه أن يكون إيه؟ أمير فارس فارس تفتح ويبقى هو الأمير كان في البداية لما ساب والده كان إيه كان في حتة في قرية في نجع في بلاد فارس الإسلام وصله والفتوحات وصلته فين إن بقى إيه على رأس هذه البلاد طيب قصة سلمان لما نيجي نشوف هو ضحى بإيه والحاجات اللي قابلته والعقبات أول عقبة إن هو ضحى بمين مشكلة الحرب مع والده والتقييد بتاع السلاسل ما استسلمش بقى يا جماعة أصل أنا ضيقوا علي أصل أنا حصل أصل أنا لا لا لا لم يستسلم وده كان أول قية قبله صح لما والده إيه ضغط عليه الحاجة التانية النفسية اللي داس عليها عاطفته تجاه أبوه وبيحبه صح بس ده الحب المطلوب ولا المغلوب أشوفكم صحيين من امبارح ولا لا الغلوب صح ها ده الحب ليه هي اصل دي الاجابه بتاعت ايه ليه في ثانوي كده واعدادي دي هات اخر حاجه وهو هيقول لك صح ماشي فده الحب ليه المغلوب ايوه المغلوب صح لكن الحب المطلوب يدوس اه انا بحب والدي بس العاطفه دي هبعها بسكينه ليه ديني اغلى من من المواضيع دي كلها فداس على مشاعره زي ما مرصد ان شاء الله لو في فرصه نقول ازاي داس على مشاعره عنده مشاعر تجاه تجاه بنت كان عارفها في الجاهليه وك اه رفعت ايدك ليه بس دلوقتي ده انا كنت لسه هقول ان الشباب بيحبوا قصه مرصد اه صح طب انت عارفه عشان ايه طب مين البنت اسمها ايه ما تعرفش البنت تعرف ليه ايوه مالكش انت في الايه الا في مرصد قول انت انت عندك كام سنه 11 طب اللي اعرفك بالموضوع طب قول اسمها ايه اسمها ايه البنت عناق اه ماشي الله يهديك فهي كانت اسمها عناق وهو كان بيحبها ماشي هو اسلم وطلعت له في طريق التوبه هو كده ربنا يقدر عليك ان ايه تسيب الطريق القديم ويجي لك وممكن يجي لك وانت في الاعتكاف فرنه خلاص تلاقي الدنيا مقفوله وبتاع وانت سايب بالك سنه وبعدين تقول لك ايه تقبل الله منا ومنك لمحتك في الصلاه امبارح صح وانت بقى تيجي بدأت تقول ايه بقى وتروح تسال الشيخ تاني هو انا ينفع ومش ينفع فهو داس وهنشوف مرصد ان شاء الله لو في فرصه نبقى نتكلم في الموضوع ده الحاجه الثالثه اللي هو ضحى بيها الغنى والده كان عنده ضياعات وقال له روح شوف المزرعه والكلام ده كله هيضحي بالكلام ده كله النهارده في ناس اللي منعوا من الاستقامه هو خايف ان يفرط في بعض الحاجات ويسيبها شوفوا سبحان الله عبودية الترك دي اللي بيوفق فيها كل ما بعده سهل ليه لان انت في يوم من الايام لو جيت تزورني ومعاك هدية لو انا كريم هرد لك الكلام ده صح طب انت لو اتيت لله سبحانه وتعالى ومعاك الترك لاجلك يا رب تظن ان الكريم هيعمل معاك ايه اه سيعوضك وهو الغني والله الغني فهو ترك غنى والده وضحى جدا بيه من ضمن الحاجات اللي ضحى بيها المتعة طب ضحى بيها ازاي احنا قلنا ان كان عندهم ايه مفيش حلال وحرام كله ايه مستحب خلاص فهو برضه شاب يعني ما عاوز يقضيها في واحد دايما يجي كده يقول لك يا شيخ هو يعني يعني مفيش فتوى كده تبيح الحته دي بس حتى ولو يوم لا مفيش يعني في واحد قاعد مستلمني يقول لي يعني موضوع الزواج ده مفيش اي مخرج لازم يبقى ولي اقول له لازم يبقى ولي يقول لي طب ما انت تبقى الولي اقول له ما ينفعش لازم الولي ده يكون مش عارف ايه وبتاع طب ما هو ابوها مش رافض ابوها رافض طب ما فيش حد تدلني عليه يخلصها اه عشان كده اوعى في يوم من الايام تدور على هواك من خلال كلام مولاك لا انت بتقرا القران لتعمل بكلام مولاك ولو داس على هواك انا داخل عشان اكون فكري من القرآن مش عشان فكري يقيد القرآن ودي من ضمن الاشكالات اللي بيسمع بيها ناس كتير اي داعية بيسمع خطبة الجمعة هشوفه هيقول زي اللي انا فاهمه ولا لا لو قال زي اللي انا فاهمه يبقى كلامه صح هو ده الدين لكن لو قال اي حاجة على غير ما هو متوقع يقول لك لا لا لا على فكرة هو مش فاهم حاجة طب يا سيدي ممكن يكون الشيخ مش فاهم حاجة بس مش وارد ان يكون هو صح وانت غلط يعني مش وارد انك تقف مع نفسك وتراجع تاني فسلمان ضحى بالمتعة عادي جدا انا اسيب الحاجات دي كلها لاجل الله سبحانه وتعالى ضحى ايه كمان ضحى بمستقبله المستقبل الظاهر كان ايه مستقبله الظاهر اول حاجة هيبقى هو ابن ليه هو بقى هو اللي ماسك النار هو اللي بيغفر لكل ليه عبيد النار وكان هياخد السبوبة كلها فلوس سحور معاه فلوس فطار معاه زكاة فطر معاه ارامل ايتام اي حاجة فكان هي كان هيبقى حاجة كبيرة صح فضحى بالمستقبل وفي مستقبل تاني ضحى بيه ان يرث حاجات والده صح ضحى بكل الكلام ده كله عشان المستقبل الحقيقي مستنيه طب ايه اللي ضحى بيه تاني ايه الغنم بتاعه غنيمات وبقرات استشعر كده انت اول ثلاث سنين تشتغلهم أنا أعرف أحد الإخوة ربما يكون بيسمعني دلوقتي أول ما اتخرج كان والده متوفي رحمة الله عليه أول ما اتخرج عمل إيه؟ أول ما هو لسه ما اتخرجش أول ما خد وصاية والده جه قال لي أنا عاوز أحج كان آه، خلاص كان باقي على الحج حوالي 12 يوم 13 يوم فقلت له صعب جدا دلوقتي سألت الوالد رحمة الله عليه عشان يعني موضوع السياحة هو كان فيه فقلت له في مخرج قال لي ما فيش مخرج إلا مع شركة كذا والشركة ديت إيه؟ لكبار رجال الأعمال وهيتورط جدا في الرقم فقلت له قال لي ع- عندي ما فيش مشكلة هشارك قلت له يا ابني انت طب موضوع الزواج طب الاول تتزوج الاول قال لي لا احج الاول وبعدين اتجوز دفع انا ذاك الكلام ده مثلا حوالي يمكن ايه 2009 2008 كده دفع في الوقت ده حوالي 55000 وراح جه ما خلاص هي فرص بقى وانك ايه تضحي ربنا اكرمه كان في مسجد لسه بيتعمل راح قال انا هشيل المسجد ده وراح حاطط فيه سبعين ألف جنيه وهو اللي تس- اللي خلص المسجد ده وبعد كده إيه؟ تزوج وحياته ايه مستقر طبعا المبلغ ده يهز جدا اللي هو خده بس هي فرص كل واحد بقى بيتعامل على حسب ايه ايه الحب المطلوب والمغلوب عنده فهو هنا سلمان هو ضحى بالبقرات والحاجات دي كلها ليه هو عنده حاجة أهم من الحاجات اللي كانت في صفة آه، سلمان انعدام الصحبة مين كان صاحبه؟ اصل انا مش لاقي حد ي- هيجي معايا الجامع يا ابني تروح تحفظ قران اصل عاوز حد يونسني ليه بتخاف من القطط لا اصل انا والله اصل انا عاوز حد يشجعني اصل انا عاوز حد مش عارف ايه انا عاوز حد ي... يج... فتلاقي في ناس كتير مشكلتها هو طبعا الطريق بالصحبه لكن لو فقدت الصحبه اتحرك سلمان بيعلمنا لو انت صادق هتوصل في صحبه مفيش صحبه هتوصل سلمان فقد المربي صح هو كان في حد بيربيه في حد بيوجهه مفيش بس صدقه كان بيوجهه الصدق بتاعه كان بيوجهه في واحد في يوم من الايام بيحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعد ما دخل الاسلام وبيحارب مع النبي في اول غزوه في الغنائم النبي بيقول له دي حقك قال له ايه يا رسول الله ما على هذا تبعتك قال له امال تبعتنا ايه الا نضرب بسهم ها هنا واشار اليه رقبته فالنبي قال له كلمه واحده قال له ان تصدق الله يصدق راجل حارب اتضرب جابوه مقتول للنبي فالنبي من الذهول بيقول لهم ايه اهو هو قالوا له هو هو قال صدق مع الله فصدقه الله انتم ملاحظين ان النبي قال له ايه ان تصدق الله يصدق ولا قال له بص عاوز تضرب بسهم هنا اه تشيل الرايه وقف قدام الجيش كده على الجنب في التله اللي فوق دول عشان كله بيضرب في اللي ماسك الرايه صح قال له واصدق اي مكان انت في الجيش هتيجي انتوا عارفين ان هو اتضرب بالسهم قبل ما المعركه تبدا اتضرب بالسهم قبل ما المعركه تبدا مين اللي ضربه صدقه صدقه كان المغناطيس اللي جاب الحاجه دي انت لو صادق انك عاوز حد يحفظك قران والله لا تجيبه الصدق ده عامل زي المغناطيس بيلقط انت صادق انك تفهم القران هتلاقي المعاني بتطلع من المصحف تلزق في قلبك الصدق بتاعك بيجيبك انت صادق في العمره الصدق هيجيبك صادق في التوبه الصدق هيجيبك فان تصدق الله ودي المنزله اللي بعد النبوه على طول الصديقيه فهو كان صادق عشان كده اول اول شيخ قبله طلع ايه طلع نصاب عمل ايه بقى يمين بالله ما انا انت داخل الجامع تقصوا انا عارفهم بقى رحت اصلي شوف اقسم بالله كنت جعان وما لاقي اكل اقول له يا اخي يقول لي انت مش معتكف يا اخي هموت يقول لي انت مش معتكف طب هتصحى قال لي ما- مالكش سحور وسابني وقال لي في سحور في الجامع جه يوزع قال لي انت لا وبعدين قال لي قاتلك الله كل ده اه كل ده يا عم هنصدقك وبعدين بقى ادي لحيتي اهي وادي مش عارف ايه وانا بقى اسمي بيتر وانت بتعمل ايه انت دلوقتي انت بتعاقب مين كانك بتعاقب مستقبلك اللي جاي تقول عادي جدا اخش النار بس عشان الراجل ده يتبسط فحته ان ان سلمان ما كانش مستني حد يلزق عليه مشاكله اصل انا بابا ضغط عليا والزمني بالنقاب فانا كرهت كل المنتقبات يا سلام عليكي طب ما بابا أكر- اكرهك في حضانه الروضه واكرهك في مدرسه النصريه واكرهك اما رحت بدر في الام مش عارف في ايه دخلتي اسنان كل ده كان على قلبك زي العسل واكرهك بهيثم لما اتجوزتيه وكنت مبسوطه اشمعنى هو كل الموضوع لازق فين اصل اكرهني عن النقاب فتلاقي بعض الناس قاعد ايه لا هو سلمان بيعلمنا انا ماليش دعوه انا كنت عند الشيخ ده انا استفدت منه هو بقى حرامي لص بتاع ربنا يتولاه بقى يتحمل هو ايه تحمله أرى رموشا قد سقطت سقوط من قال الأذكار خلاص في ناس قالت بسم الله وضعته جنبي فأنا لابد أن أنهي المجلس فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صحبة هؤلاء ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم